السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم اجز عنا نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته واجمعنا اللهم بهذا النبي العربي الحبيب إلى قلوبنا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب هذه هي النهاية هذا آخر لقاء في الطريق إلى الله جل وعلا هذه آخر محطة خلاص وصلنا نسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على أن نصل إليه حقيقة وصلنا في الطريق الذي رسمناه إلى الله جل وعلا إلى نهايته لعل أن يكون هذا آخر لقاء آخر لقاء مش في الطريق إلى الله لعله أن يكون آخر لقاء في العمر لعله أن يكون آخر لقاء لي معكم أنت لا تدري وأنا لا أدري فلعلها أن تكون نصيحة مودع فعش معي بقلبك أخي الحبيب هذا اللقاء أنا عارف ممكن يكون بعضكم أول مرة يحفظ ممكن يكون يجي يبدأ في الطريق إلى الله يبدأ من الآخر ممكن بس تدخل الجنة برضه ممكن تكون نهاية الطريق اللي نادي بالنسبة لك وهي أول محطة لك على الطريق تبقى أول محطة هي آخر محطة بس تخش الجنة برضه لو أنت عشت بقلبك لو أنت أقبلت على هذا الطريق ولو كان عند الغاية بقلبك ممكن تدخل الجنة ولا يخفى عليكم الدليل على ذلك حديث من قتل تسعة وتسعين نفسا كلكم حافظين الحديث صح حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن رجل من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين وراح لراهب قتله بعد ما قطع أو أغلق أمامه باب التوبة راح للعالم قال له وما يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم راح يبدأ الطريق مات صح ده لسه راح يبدأ لسه ما حطش رجل على الطريق ده هو قال له الطريق من هناك يعني امشي لغاية لما تلاقي ناس ماشيين اقف معاهم على الطريق قبل ما يوصل الناس مات خلاص بدأ الطريق مع حيث انتهى الآخرين ومع ذلك دخل الجنة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لكن كان صادق روايات كتيرة في الحديث ده ومعظمها في الصحيحين روايات كتيرة جدا من صدقه ان لما جه يموت عارف بقول لك الغريق بيتعلق في ايه في الشيء هو برضه كده ده كان غريق في بحر الشهوات كان غريق في بحار الكبائر رايح لربنا نفسه يقابل ربنا انا اريدك يا رب والله أنا أحبك يا رب والله أريد أن أثبت على طريقك يا رب يا رب أنت تعلم ما في قلبي أنا جاي لك يا رب فعلا كان جاي من حبه لربنا من حبه لصحبة الصالحين من حبه للمساجد من حبه للطاعات وهو بيموت رمى نفسه ناحية الأرض الطيبة قال النبي عليه السلام فمأى بصدره إلى الأرض الطيبة خلاص الزقة هي هي دي اللي دخلت الجنة شبر واحد دخلوا الجنة قال الله جل وعلا حين اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قيسوا ما بين الأرضين فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فأمر الله ملائكة الرحمة أن تقبضه ممكن تقرب لربنا الليلة دي ولو بشبر تدخل الجنة ممكن تبدأ من حيث انتهى الآخرين بدأت معكم المحطة الأخيرة في اللقاء الماضي بعنوان كيف تموت فاكرين الخريطة؟ حد فاكر الخريطة أسأل ده الخريطة لربنا دي يا إخوانا الخريطة إلى الله المفروض تكون فاكرها يعني في مرة من المرات سألت الشيخ محمد يعقوب كنت نازل أدعو إلى الله يعني ربنا يرزقنا القبول والإخلاص والصدق مع أخي الحبيب الدكتور حازم وأخي الدكتور أحمد مصطفى يمكن ما تعرفوش واستشرنا بالتليفون الكلام ده من حوالي 10 سنين استشرنا بالتليفون الشيخ محمد يعقوب عاوزين ندعو إلى الله في الشارع نعمل إيه قال لنا كده بالظبط انزل في الشارع وقابل واحد انت في شارع بورسعيد هنا مثلا في المنصورة مسجد الجمعية الشرعية اخرج من المسجد وهتقابل واحد ماشي قول له لو سمحت انا عاوز اروح بوابة الجامعة هيقول لك اه، امشي الشارع ده وبعدين هتلاقي شارع اسمه جلاء امشي على طول ما تحوتش هتلاقي حوضة يمين خدها تلاقيك على الكورنيش خد شمال اطلع فوق تبقى قدام باب الجامعة الرئيس هيقعد يوصف لك لو سألت أي واحد في الشارع هيوصف لك بعد ما يوصف قول له طيب أنا عاوز أوصل للجنة بقى أروح إزاي هيضحك أنت بتهزر ولا إيه لا والله ما بهزرش قول له كده قول له ما بهزرش أنا بتكلم جد أنت وصفت لي طريق للجامعة قول لي بقى الطريق لله الطريق للجنة قوله لي إزاي يا عم الشيخ والله بتكلم جد أنا عاوز أوصل للجنة بقول لك يا عم الشيخ ما اعرفش هقول لك كده على طول ما اعرفش قول له طب خلاص النبي قال لي بقى عليه الصلاه والسلام من فعل اليكم معروفا فايه فكافئوه انت عملت لي معروف وصفت لي طريق الجامعه انا هرد لك المعروف مكافاه اوصف لك طريق ربنا اسمع بقى واحد كيف نفيق تفوقه الاول بكلمتين اثنين ده ده مخطط لدعوه الواحد بقى في الشارع ده مخطط لدعوة بنت في الجامعة مش منك انت من البنت الثانية اوعى تقول اوعى ادعوهم الى الله وتروح شارع الحب وتنزل تل ابيب وتدعوهم الى الله لا هتؤثر هناك تنزل تل ابيب تؤثر على طول يأسرك يعني قرناء السوء فلا الاخت تدعو الى الله تعرفها الطريق الى الله واحد كيف نفيق اثنين كيف نهتدي فوقته لقى نفسه الطريق غلط قول له امشي روح على اول الطريق المشية دي وصفة المحطة تقول له روح لغاية محطة القطر الوصفة دي اسمها كيف نهتدي تقول له تعمل ايه وصله للمسجد اديله موعد في في المحاضرة يبقى ده كيف نهتدي وبعدين من هنا نبدأ يجي هنا يلاقي كل اللي حواليه سبقوه والطريق طويل ما يقدرش يوصل قول له من هنا نبدأ وادوله شوية همة ان شاء الله هتوصل وطريق الالف ميل يبدأ بخطوة يبدأ معاك وهو ماشي تعبان لازم بنزين زاد الطريق دي الحاجة الرابعة زاد الطريق وبعدين لازم انوار فالدنيا ظلمة فتن الشهوات والشبهات مظلمة على ناس الطريق يبقى تقول له ايه نور على الضرب وبعدين مشي مشي عرضت له شهوات وشبهات وعقبات اتشنكل قلت له قبل ما تتشنكل اعرف ايه اللي بيوقع عقبات على الطريق وبعدين تعب منك وانت بتتكلم معاه في الشارع العشرة دول ممكن تقولهم له بجلسة واحدة تعب منك وهبط اديله استراحة استراحة على الطريق كلمة في النص ضحك دي استراحة على الطريق المحطة كام سبعة بعد كده قول له ما تقعدش بقى انا مش جاي اضحكك لا هنكمل الطريق بعد ما ما يضحك بعد استراحة على الطريق تقول ايه عاود السير من كيف تثبت كيف تثبت بقى بعد ما تمزق تسير مرة تانية كيف تثبت وبعدين انت قصرت كتير عاوز تطلع وتقرب وتحصل اللي سبقك تقول له كيف نرتقي تقعد تعلى تعلى تعلى لغاية لما تقرب من ربنا قلبه خلاص علا تقول له هتموت مش اول ما تقابله تقول له انت هتموت يموت على طول ممكن تقولها له لو انت مستعجل وعاوز تجيب نهاية الطريق مرة واحدة ده نهاية الطريق كيف تموت كلمتك المرة اللي فاتت في مقدمة تعرف ان دي النهاية وقلت لك انت فعلا بتحب تقابل ربنا تحب تموت دلوقتي مين يحب يموت والله بإنصاف وبتجرد مفيش واحد يرفع ايده ليه لان لسه في ذنوب عاوز تستغفر منها طيب انت تحب تموت طب ليه ما بنحبش نموت ليه بنكره لقاء الله ليه طيب وصفت لك المرة اللي فاتت كيف يكون اللقاء بقى كيف تموت كيف تلتقي بالله جل وعلا الذي أقول لك بقى يا أخي الحبيب اللقاء ده يكون فين أنت تحب تموت فين تحب تلتقي بربنا فين هل تحب الله جل وعلا وتحب أن تلتقي في مكان يحبه الله أنت والعياذ بالله ربنا عافينا وعافيكم البعيد عن ربنا أيام أيام الضلال وأيام الجاهلية وأيام المشي مع البنات بيقول لها ايه نتقابل فين بكرة نتقابل فين بتحدد الموعد ولله المثل الاعلى تحب تقابل ربنا فين تحب تقابله في المسجد ما هتموت هتموت تحب تقابله في المسجد ولا تحب تقابله في في الجامعة تحب تقابله في جلسة مع شيخ تعلم منه ولا جلسة مع الشات تحب تقابله وانت في المصايف ولا تحب تقابله وانت ماسك المصحف انت ممكن تختار تقابله ازاي هو ربنا عز وجل لو اراد بك الخير يختار لك فعلا ممكن ربنا يختار لك تقابله فين ممكن لكن لو الاختيار ترك لك تختار تقابل ربنا فين في المسجد ولا في الملعب في مكة وفي المدينة ولا في الأقصر وأسوان شوف يعني لما يجي واحد شغال في في الغردقه ولا في الاقصر واسوان وشغال مع السياح وشغال في فنادق خمس نجوم وشغال ويجي يقول لي اقعد اكلمه وايه النبي عليه الصلاه بيقول انا بريء من مسلم يقيم يقيم بين ظهران المشركين واجيب له ادله وانصحه وفي الاخر يقول لي طب بس يعني اعمل ايه؟ اقول له طب بص كلمتين تحب تموت هنا؟ يقول لي لا قلت له خلاص انت طب عمرك يبقى اقعد في الحته اللي تحب تموت فيها اين تحب ان تلقى ربك؟ في أي مكان تحب أن تموت في مجلس علم ولا في السينما في الطريق إلى الله ولا في الطريق إلى الكورنيش فين تحب تموت فين هتقابل ربنا هتقابله عدة مقابلات ستقابل الله جل وعلا عدة مقابلات مقابلة في الدنيا يوم تختم حياتك بما اخترت لنفسك أو بما اختار الله جل وعلا كأولا إن أرادك وأحبك او ان اراد ان يجعلك عبرة لغيرك لكن ممكن هتقابل ربنا برضه في القبر وهتقابل ربنا في القيامة وهتقابل ربنا ان اكرمك ودخلت الجنة ايوه في القبر هتقابل ربنا ازاي روحك اللي هتقابل ربنا عارف اللي بيقول لك انا روحي بتهفهف على فلان ولله المثل الاعلى لو انت بتحب ربنا روحك هتطلع له لو انت تريد الله جل وعلا تموت القبر مش هتستنى يوم القيامه ما انت بتحبه نفسك تقابله من زمان مستني اللحظة اللي تقبض فيها روحك تقابل ربنا اللحظة دي لما تموت تدخل القبر مجرد يقفلوا القبر جرج نفسك تقابل ربنا روحك تطلع تطلع صاروخ لا نسرع ده الملائكة طالعة بروحك زي ما قلت لكم في حديث البراء في اللقاء الماضي تصعد الملائكة اللي هي البيض الوجوه اللي معها كفة من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة بعد ما ملك الموت قبض الروح خدت الملائكة الروح وطلعت تمر على السماء الدنيا تفتح الأبواب تعالوا ده أنا واحد نفسه يقابل ربنا مين الطيب مين الحلو أيتها الروح الطيبة اصعدي أو اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان تخرج وتطلع وكل سماء الملائكة تقول مين ده الحلو ده ما هذه الروح الطيبة روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى به في الدنيا تفضل تطلع وكل سماء يسلموا عليك مع السلامة إلى لقاء آخر الملائكة نفسها تقابلك برضه الملائكة بتشيعك بتسلم عليك سايباك بس عشان عارف انك راح تقابل ربنا تصعد من الأولى للثانية للثالثة للرابعة للخمسة للستة للسبعة تقابل ربك بروحك ربنا يقول لك صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره تعاد روحه إلى جسده ويقول تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين تعاد روحه في جسده ويرى مقعده من الجنة ويأتيه رجل حسن المنظر طيب الريح هذا عملك الصالح يا رب أقم الساعة عشان أقابلك يا رب يا رب أقل الساعة نفسه بقى يعد من مرحلة القبر واحد تاني عافانا الله وإياكم الدود أنيسه والملكان يلهزانه ويضربانه ملكان كما قال النبي أزرقان أسودان يلهزان ويضربان عارف يعني ايه قول من ربك ويديله قلمين ينطق ازاي ده انت لو دخلت قدام استاذ جامعه وانت بكليه طب ولا هندسه وفي امتحان شفوي وقبل ما يسالك معلش تعالى يا حيوان خلاص تعرف تجاوب خلاص انتهت خلاص هتقف هتلاقي احسن لسانك في بالك ده انت لوحدك غرفه ضيقه والملكين واقفين يدوك قلمين انطق تقول ايه يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل إني أعيدك أن يميل بك الهوى في من يميل والموت آخر علة يعتلها البدن العليل تدخل القبر تقابل ربنا مفيش أم بتحب ابنها في يوم من الأيام لما مات ابنها قالت دخلوني معاه ما سيبوش لوحده مفيش أب بيحب ابنه قال حطوا مروحة من اللي في البيت معاه في القبر ولا هاتوا لمبة من اللي كان بيعلقها لنا حطوها معاه في القبر أبدا ده أحب الناس إليك تدخل القبر تقابل ربنا لوحدك أحب الناس إليك يدفع للدفان فلوس يقول له ضمنها ضلمها عليه خالص لو في حتة ايه يا عم اقفل كويس ويضلم عليك تماما وتقابل ربك تحب تقابله ازاي تحب تقابل ربنا وانت لابس ايه تحب تقابل ربنا وانت لابس ايه الجينز والستريتش ولا البادي والمش عارف ايه ولا تحب تقابل ربنا وانت مستورة يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة تحب تقابل ربنا وانا في ايدك السيجارة ما هو انت اختار بنفسك ولا تحب تقابل ربنا وانا في ايدك السواك تحب تقابل ربنا وانت في ايدك المصحف ولا في ايدك المجلة الخليعة والصور الفاضحة تحب تقابل ربنا وانت بتكلمه بالقرآن ولا تحب تقابل ربنا وانت بتكلم البنات اختار اختار انت بنفسك ويوم القيامه فضيحة بقى تقابل ربنا والناس كلها بتبص تقابله ازاي تخيل كده لقاء الناس مع الله يوم القيامة الناس كلها مستنية خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة الملائكة واقفين صف ما يتحركوش الجن ما يتكلمش الخلائق كلها واقفة ربنا جمع الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين الذرات الالكترونات النيوترونات ما بتنطقش ما عادش فيه بروتونات بتلف ولا الكترونات بتلف كل وقت قال الله جل وعلا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه وعلى ده فلا تسمع إلا همسة حدش ينطق تقابل ربنا تقابله ازاي الأنبياء بتقول يا رب تقابلنا النبي عليه السلام عارف شفاعة العظمى في ايه الشفاعة العظمى للنبي عليه السلام في ايه مش انه دخل الجنة وانه يكون سبب في مغفرة ذنوبك لا ده شفاعة النبي العظمى في ان ينزل الله جل وعلا ليقابل عباده في ان ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء هي دي الشفاعة الشفاعة في انك تقابل ربنا يوم القيامة تقابله ازاي طب انت ما تعرفش شفت ربنا طب تعرفه ازاي يوم القيامة ما انت هتقابله وانت ما تعرفوش لا في علامة لو انت مؤمن لازم تعرفها يوم القيامة العلامة اللي بينك وبين ربنا الساق الساق لو أظهر الله لك ساقه تسجد تبقى قابلت ربنا قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يبقى اللقاء فيه فضيحة العلامة ساق ربنا ربك عز وجل ينزل وترى ساق الله المؤمن اللي كان بيصلي ويسجد يقابل ربنا وهو ساجد برضه يسجد يسجد ربنا يقول له أنا عارفك أنا أعلمك أنا رضيت عنك يجي المنافق بقى اللي كان بيقول ده أنا عارف ربنا تقول له يا عم شيخ القرآن بقول لك إيه يا عم الشيخ ده موحدين وعارفين ربنا قوي وبنصلي وما بننساش حد الحمد لله أعوذ بالله مش بقول لك كل واحد يقول كده يبقى منافق لا بقول لك المنافق ده يوم القيامة كان معاك يجي يسجد ما يقدرش قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد يعود ظهره طبقا واحدا لو جبال الدنيا جابه فوق دماغه ما يعرفش يسكت ما يقدرش منافق ظن أنه سيخدع الله إذا بالخدعة الكبرى تكون له يوم القيامة قال تعالى يخادعون الله وهو وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قال تعالى يومهم بارزون ده لقاء ربنا لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار تقابل ربنا تقابل الزوج لو قدمت هنا عارف لما تروح تقابل واحد وجيه وقبل ما ما تقابله تبعت له هديه الهديه دي بتعمل ايه عنده بتفتح الأبواب أنت مقدمها لمصلحتك أنت صح ولله المثل الأعلى الله لا يحتاج إلى هداية لكن قدم لتفتح لك الأبواب لما تقابل ربنا يبقى قدم تقابل ربنا كويس قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك هتقابل ربنا ما فيش حد مش هيقابل ربنا كله هيقابل الكل هيقابل كما في الصحيحين وسنن الترمذي من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم الصلاة والصيام والزكاة والعبادة أو الإعراض والذم والشتم والمشي مع الفساد وينظر أشأى منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة هتقابل ربنا تقول له إيه تخيل كده لو أنت قابلته وأنت عن معصية وهو النبي قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه هذا صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه انت مت على المعصية ووقفت قدامه والسيجارة في ايدك والمجلة خليعة في ايدك ولسانك بيشتم والسرقة اللي انت سرقتها فوق دماغك وعلم اسود خارج من دبر عاصي مكتوب عليه حرامي سرق كذا وكذا ده الصورة اللي تتقابل ربنا فيها العاصي يعني يقابل ربنا يقول له ايه لو ربنا قال له عبد جزاك الله خير. لو ربنا قال لك انا عاوزك كده تحس حس معايا ان ربنا الان يكلمك وانت في يوم القيامه غمض عينك كده وحس معايا لو ان الله جل وعلا الملك العظيم الجبار المتكبر يكلمك انت الان الضعيف المسكين الذليل يقول لك عبدي اما استحييت تعصيني عبدي أما راقبتني عبدي أما أجللتني عبدي أما علمت أني أنظر إليك أما علمت أني أسمعك أما علمت أني أراقبك عبدي لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك عبدي لما صنعت كذا لما نظرت إلى كذا لما أذنبت لما قصرت لما فرطت كيف تكون إجابتك والله إن الحياء وحده في هذا الموقف يوم تقابل الله تعالى كاف أن يسقط فروة وجهك حياء من الملك تعمل إيه؟ هتقابله هتقابله في القيامة وبعدين لو نجوت لو نجوت تقابله في الجنة لو نجوت تقابله في الجنة لا مش أنت اللي هتقابله ولا هتقدم طلب لمقابلته ولا تبعت الملائكة عاوز تقابل ربنا لا ده هو سبحانه العظيم هو اللي يقول لك ينادي وانت قاعد في الجنة كده مع الحور العين ومع النساء ومع زوجاتك ومع النعيم ومع الفاكهة ومع الطير المشوية ومع اللذات ومع الحدائق تسمع نداء علويا يا عبادي إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه في موعد بينك وبين ربنا في لقاء غير اللي فات في لقاء بقى الكل مستنيه إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقول وما هذا الموعد فتنصب قثبان المسك وتوضع منابر النور ويجلس عليها الصالحون فيأتي النور ينادي الملك السلام عليكم ينادي الملك السلام عليكم يا أهل الجنة مين الملك سلام قولا من رب رحيم تقول له ايه ده هو السلام السلام بيقول لك سلام عليكم السلام عليكم يا أهل الجنة أظن لن تجد إجابة إلا أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يقول لك أنت بتقابل بالكلام لسه الوقت هل رضيتم ده في صحيح مسلم حديث صحيح يا أهل الجنة هل رضيتم إيه رأيك حلوة الجنة طلعت حلوة إيه رأيك الأصل حلو إيه رأيك العربية حلوة إيه رأيك الفيلا جميلة الدهان كويس يا أهل الجنة هل رضيتم مبسوطين فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيقول تعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وما أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يا رب إنا في شوق إلى رؤية وجهك في شوق إلى لقائك في شوق إلى الكلام معك اللهم بلغنا ما يرضيك اللهم بلغنا أمانينا فيما يرضيك اللهم أكرمنا برفقة النبي ونحن نراك هو ده اللقاء هو ده لقاء ربنا هو ده اللقاء ممكن لو انت صالح وقابلته يقول لك عبدي انت فاكر يوم ما مشيت جزاك الله خير انت فاكر يوم ما مشيت يوم الحد يوم السبت 12 ربيع الاول سنة 1428 الساعة 6 ونص وخمسة في شارع بورسعيد قدام محل كذا وبصيت للبنت انت يا ربي اه فاكر طب انت خدتني الجنة عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فاكر لما صاحبك عزم عليك بسجارة وخدت نفسين محدش شافني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فاكر يا عباية عدة الذنوب الصغيرة آه وانت في نفسك أمال لو قال لي عن الزنا ده النظرة قال عليها أمال لو قال عن الزنا ده الكلمة قال عليها أمال لو قال عن الغيبة والنميمة والبهتان والظلم ده قال على الصغيرة أمال لو قال على الكبيرة والعبد وجد في نفسه أن تظهر كبائر ذنوبه فيقول الله عبدي شوف الصغيرين ده إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة هذا صح مسلم فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا طب والكبير راح فين بقى يقول وهي قد بدلتها لك حسنات بس وقد سترت تسجد ربنا شكر اه والله هتقول زي ما ربنا قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تقول وانت في الجنه الحمد لله اللي بديني حسنات الحمد لله اللي سترني الحمد لله اللي اكرمني الحمد لله اللي رفعني الحمد لله اللي قابلته بكرمه وعفوه ورحمته تقابل ربنا ازاي اختار لنفسك الطريقة ممكن واحد يقول إن شاء الله ساعتها يحلها ألف حلال لا مش يحل الأمر كله لواحد هو الواحد مش ألف حلال ولا حاجة لأن الوقت ده هو كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن بس كل اللي كان قبل كده كان ملك زائد إنما دلوقتي ملك واحد لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مفيش مالك قال وانا وانا فين لا كل ده راح الملك يومئذ الحق للرحمن قال تعالى خافضة رافعة والذي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويهب ويمسك سبحانه وتعالى هو الله وحده في يوم القيامة هتقول يحلها ربنا خلاص ربنا غفور رحيم ربنا يعني ساعتها بس سيبها لنا يا عم ده واحد بيقعد يطيع ربنا طول عمره ويموت على المعصية ويدخل النار واحد تاني يفضل يعصي ربنا طول عمره ويجي يطيع ربنا يجي يبدأ من أول الطريق يموت يدخل الجنة ماشي أنا معاك بس الكلام ده نادر اوعى تكون فاكر ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وعلى النقي وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اوعى تكون فاكر إن الكلام ده على طول لكل الناس لا ده ده فرقة أو طائفة بسيطة النبي بيذكرك بها عشان ما تكونش منها وحتى في مسند أحمد النبي وضح عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني كان منافق وعلى النقيض وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يعني كان مخلص الأصل إنما هقول لك كلمتين تحفظهم ثلاث كلمات اوعى تنساهم عشان تختار لنفسك تموت ازاي ثلاث كلمات ما تنساهمش قالها ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث اللي قلته لك ده قالها في كتابه جامع علوم الحكم وهذا من الكتاب من كتب الرائعة وابن رجب الحنبلي من العلماء الكبار يعني شرح صحيح البخاري يا ليت العلماء يصدرونه الآن ابن رجب الحنبلي بيقول ايه الخواتيم ميراث السوابق فهمت الخواتيم ميراث السوابق يعني اللي عشت عليه تموت عليه ما تقولش بقى ده انا هعيش بمزاجي وفي الآخر أقول تبت أنت عارف لو جيت في الآخر وقلت تبت والعياذ بالله اللي يعمل كده هو والكافر زي بعض ربنا كده قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات عايش طول عمره ايه بمزاجه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار يعني دي مش توبة ليست هذه التوبة لهذا ولا الذي يموت كافر الاثنين زي بعض لا تقبل هذه التوبة أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من من إيه؟ من قريب مش في الآخر ثم يتوبون من قريب فإذا تبت من قريب عشان ما تخافش برضه عبد الله بن عباس بيقول في الآية دي إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة قال كل من عصى الله فهو بجهالة بس بشرط يتوب من قريب تختار لنفسك بما عشت عليه ممكن ربنا يختار لك زي ما قلت لك لو انت ربنا بيحبك لو ربنا بيحبك وانت بتحب ربنا بجد ممكن ربنا يختار لك تموت ازاي عارف ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وروى الترمذي وابن حبان من حديث أنس بن مالك وصحها الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله وفي رواية إن الله إذا أحب عبدا عسله قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله أو ما عسله يا رسول الله قال يدله على عمل خير ثم يقبضه عليه ربنا بيحبك عاوزك تموت في المسجد يعمل لك ايه يشد قلبك للمسجد يحببك في المسجد ربنا عز وجل يريد سبحانه وتعالى انك تموت في الكعبة يعمل لك ايه يوفر لك التأشيرة يقابلك واحد في الشارع يقول لك ايه مش عاوز تروح حج اه عاوز اصل في تأشيرة ببلاش تعمل ورقة وانت اللي تطلع طب انا معيش فلوس هطلع منين إيه؟ يجي واحد يديك فلوس طب والاحرام تلاقي واحد مش عاوز ملابس احرام طب والاكل منين تلاقي واحد جاب لك اكل كل الاسباب توفر عشان تروح تموت هناك إذا أحبك يستعملك يدلك على عمل خير ييسره لك ثم ثم يقبضك عليه قال النبي عليه السلام يوفقه إلى عمل خير ثم يقبضه عليه تقوم تموت ربنا اختارها لك ممكن واحد ربنا يختار له ميتة هو مش عاوزها هو بيهرب منها بس ربنا بيحبه يريد أن يموت عليها لأن دي ميتة كويسة وربنا عاوز يكرمه يموت مثلا وعنده الكبد الوباء ده طول عمره لما بياخد حقنة بيقول له انت دي جديدة ولا مش جديدة طول عمره مش عاوز ينقل دم عشان ما يتقلوش المرض طول عمره ما بيقربش للتلع عشان ما يجيلوش البلهارسيا لكن ربنا يموت بيها اوعى تفر ربنا بيحبك ليه المبطول شهيد يبقى ربنا هو اللي اختار لك سبحانه وتعالى الموتى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سأل ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من مات في المعركة قال إذا شهداء أمتي لقريب المبطون شهيد والمطعون شهيد والذي يموت بداء الجنب شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة والذي يموت بالسل شهيد والعلماء حاولوا يجمعوا لقوا حوالي 25 ميتة ربنا يختارها لك تكون شهيد ممكن ربنا يختار لك المكان اللي تموت فيه والطريقة اللي تموت فيها واليوم اللي تموت فيه لو أحبك يموتك ليلة الجمعة أو يوم الجمعة دي بشارة بشارة يقيك الله جل وعلا بتلك الميتة من عذاب القبر انت بقى تحب تموت ازاي انت ممكن تقول احب اموت ازاي مين اللي نفسه فيكم يموت على لا اله الا الله مين طب اللي عاوز يموت عليه ويرفع ايده كله اقول لك طريقه سهله عيش طول عمرك تقول لا اله الا الله تموت على لا اله الا الله صعبه بدل ما انت ماشي في الشارع قافل بقك قول لا اله الا الله يمكن عربيه تخبطك تموت وتقول لا اله ربنا يحفظك ده بقول مثلا يعني وانت بتنام قبل اخر حاجه قل لا إله إلا الله أو قل الدعاء للنبي آدم عشان تموت على الفطرة اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت معنى الكلام ده لا إله إلا الله تموت على لا إله إلا الله فأقول لك يا أخي حبيب فأقول لك ناس هذكر لك صور لناس اختاروا الموت اللي هم عاوزينه اختاروها بأعمالهم السابقة احفظ الكلمة الخواتيم ميراث السوابق خاتمتك زي ما عملت أخي بعد سؤال بيقول أحبك لأتنا له وعليك السلام بيقول هل إذا مات الإنسان أمام الفيلم يبعث يوم القيامة على الحالة دي آه هي دي اللي هكلمك عنه دلوقتي يبعث يوم القيامة والتلفزيون قدامه اه والله هو دي صعب على ربنا يبعث يوم القيامة واللقطة الحرام قدامه يبعث يوم القيامة والريموت في ايده بيقلب من القنوات يبعث يوم القيا- القيامة والبتاع الوكمان ده ولا مش عارف ايه في, في ودنه بيكلم البنات في الشات يبعث يوم القيامة على المنظر اللي مات عليه انا والله بقول لك فضيحة ده ممكن يبقى قدام الناس كده معروف الناس كلها تشاور شوف شوف شوف شوف الكذاب على ربنا وش اسود ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فضيحة ربنا قال يوم تبل السرائر كل حاجة خبيتها تظهر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون تحب تموت ازاي أنا أعرف رجلا عاش على الدعوة إلى الله جل وعلا أنا أعرفه أعرفه تمام معرفة ورأيته وعاين- وعاصرته وعشت معه وسافرت معه أعرف هذا الرجل عاش في الدعوة إلى الله جل وعلا لدرجة لما مات اللي كانوا معاه بيقولوا الراجل دون عمل في الدعوة إلى الله عمر 100 سنة دعوة بنى مسكت في ألمانيا وكان بيدعو إلى الله في سلوفاكيا ويسافر دول العالم ويدعو إلى الله هذا الرجل لما جه يموت بالضبط كده ده اللي حصل وهذا أقسم بالله عليك بالضبط عمل كده بالضبط هو قاعد كده كان وهو مصاب يقوم يتوضا ويصلي ويدعو إلى الله وهو مريض في غاية المرض مصاب كانت عربية خبطاه وبطنه مفتوحة ومع ذلك يصلي لما جه يموت زوجته كانت جنبه بتقول أنا فقت لقيته بيبص فوق كده وبيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين اللي بيسلم اللهم ثبتني بالقول الثابت اللهم ثبتني بالقول الثابت ثم أخذ يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى مالت رأسه وفاضت روحه إلى السماء تحب تموت كده تحب تموت كده ولا أقول لك التاني كمان رجل شاب ذهبت في محاضرة لبلدة جنب المنصورة بلاش حدد عشان ما تعبش حد أنا عارف شاب كان في كلية الحقوق الكلام ده واقعي يا أخوان هنا في المنصورة الأولى دي في المنصورة ودي في المنصورة شاب في بلد جنب المنصورة رحت أدي محاضرة فبعد المحاضرة الكلام ده من حوالي 8 9 سنين 10 سنين بعد المحاضرة جه آه، سلم عليا إخوة قالوا تعالى في واحد واحدة آه، ابنها مات ومنهارين واصحابه منهارين روح سلم عليهم وصبرهم فرحت بسأل لقيت ده شاب في ليسانس حقوق آخر سنة ليسانس حقوق وبعدين سلم على أصحابه وقال لهم بس أنا أروح أجيب من البلد الكتابين وذاكر امتحن شوية في ليسانس حقوق ولسه بعض المواد وبيذاكر مع أصحابه أهله من دمياط وأصله من بلد جنب المنصورة وبعدين سلم وراح يجيب وهيرجع لهم كمان ساعة راح استنوه ساعة اتنين تلاتة يوم اتنين ما جاش ده الامتحان الصبح اتصلوا بقرايبه هو بيضحك علينا وبيذاكر لوحده ولا ايه اتصلوا بقرايبه في دمياط قالوا احنا سايبينه معاكم ما نعرفش ده قال هيروح البلد يجيب ال- الكتب ويجي ما جاش راحوا لقوا ميت عريان في الحمام راسه في المرحاض ترضى تموت كده بسألهم الراجل ده كان بيعمل ايه انا ما كانش بيصلي خالص خالص تحب تموت ازاي اختار والله تختار انت بعملك انا اعرف رجل هنا في هذا المسجد الجمعيه الشرعيه بالمنصوره رجل اعرفه وانا اعرفه وانا صغير يعني هو مات وانا يمكن عندي 8 سنين مثلا الرجل ده انا اعرف كنت كل ما ابص له عصر وجه نور أعرفه بنى مسجد في المنصورة وكان إمام هنا في المسجد إدى محاضرة في المسجد قال لي لزوجته هنزور فلان المريض بس بعد ما أدي المحاضرة وارجع طلع جه هنا المسجد ادى المحاضرة للناس دخل يؤم الناس يصلي في آخر سجدة سجد مامش أعرفه بنى مسجد ورجل تاني كان تارك للصلاة وهو بيموت قالوا له قل لا إله إلا الله قال لا قل لا إله إلا الله ما أقدرش قل لا إله إلا الله أبدا ومات وهو يقول لا لا لا شيخ رشك مات وهو ساكت وفلان مات ورأسه في المحاط فلان أنا عاوز أقول لكم حاجة كتيرة أنا عارف رجل أعرفه والله كان هو رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية عارفينه؟ كان ماسكها اللي فات وهذا الرجل والله العظيم كنت ما ابص لوشه احس انه بيخرج نور حجز العمره وقال لي زوجته هنسافر خلاص راح اصلي الفجر في مسجد السلام في المنصور راح يصلي وزوجته مجهزه الشنط ومجهزه هيطلع من المسجد بالعربيه يسافر خلاص دخل المسجد يصلي صلاه الفجر صلى السنه سند ظهره للمنبر مسك المصحف مالت يده وفارق, وفارق الحياة واحد تاني التعبين مستنياه واحد مستنياه الحور العين وواحد مستنياه التعبين شاب شاب 16 سنة من السعودية من صغري ويحب المساجد يصلي من مسجد الفجر ويقعد إلى الشروق يروح يجيب شنطته ويروح المدرسة يرجع من المدرسة على المسجد يصلي ويرجع للبيت وهكذا حياته راح يصلي الفجر في يوم أبوه كان متوفى كان وحيد أمه مات وهو في المسجد قاعد في المسجد لوحده في وقت الضحى مات لوحده الأم قلقت عليه بعثت عمه راح لقى ميت في المسجد وهو بيصلي الضحى وهو ساجد شاله وهو ساجد وحطه في البيت وأعلن الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد كذا ده حصل بالفعل بيقول غسلناه وكفناه وجهزناه خلصنا الساعة 11 ومستنيين الساعة 12 عشان ناخده نوديه المسجد بيقول وانا قاعد مستني جنبه حطيت ايدي على خدي اخذتني سنة من النوم عمه غفل بيقول وانا نايم جات لي واحدة جميلة لم ارى مثلها قط بتقول له انت مين قالت له انا احدى زوجاته أنا إحدى زوجاتي من حور العين لقد اشتقنا إليه أنشدك الله لا تؤخره لصلاة الظهر إنما اذهب وصلي عليه الآن قال فقمت من نومي وأخبرت من حولي برؤية وأسرعنا إلى المسجد وصلينا عليه قبل الظهر ثم دفناه ورجعنا إلى الظهر يقسم بالله بقيت ريحتها الطيبة في البيت أكثر من شهر واحد تاني في مدينة الزرقاء في الأردن مات وكان يرابي بيسألوا أهله بيعمل إيه كان بيدي جنيه بجنيه ونص كان بيدي الدينار بدينار ونص كان بيدي الليرة بليرة ونص مات في الزرقاء في الأردن راحوا يدفنوه في القبر لقوا تعبان قفلوا القبر راحوا قبر تاني لقوا نفس التعبان قفلوا القبر فتحوا قبر تاني لقوا نفس التعبان عملوا ايه جماعة الشرطة جمع اهل العلم بيستشيروهم يعملوا ايه في لحظة خرج الثعبان في لحظة في حركة شديدة وأخذ هذا الميت من بين أيديهم والتف حوله ودخل القبر يقولون والله سمعنا تكسير عظامه وهو في القبر والأرض تؤوي شر من هؤلاء لكن بأي طريقة تحب أن تموت أعرف رجلا صالحا داعية إلى الله تعالى من هنا من المنصورة كان بيخطب في مسجد في جديدة يوم عرفة ووافق يوم جمعة وهو يخطب الجمعة في يوم عرفة تعب قعد وقع بيقلبوه فاضت روحه إلى السماء أهو ده يبعث يوم القيامة على المنبر شفت يبعث أعلى من الناس واحد يبعث وهو بيأذن عنقه أعلى من الناس واحد يبعث يوم القيامة وهو بيلبي لبيك اللهم لبيك وهو لابس ملابس الإحرام واحد يبعث يوم القيامة ويخرج منه الريح يخرج منه الدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك واحد تاني يبعث يفر الناس من سوء ريحته من سوء ريحه كان سمعته قبل كده المرأة اللي كانت متبرجة في مستشفى في القاهرة كانت ممرضة وكانت متبرجة يذكروها بالله ما تذكرش يدلوها على طريق الله لا تستدل يعلموها طريق الله لا تتعلم يا حرام عليك فتنت الناس اعرضي عن هذا الفساد اقبلي على الله ينصحوها لا تنتصح فأراد الله جل وعلا أن يجعلها عبرة ماشية بالحذاء بتاعها النعل الحديدي ماشية شبكت نعلها في مشاية حديدية انكفأت على وجهها ماتت لسه ما خلصتش القصة ايه يعني ماتت للأسف نقلوها لبلدتها في الشرقية في الإسعاف والسائق جنبه الممرض جنبه واحد من أقاربها نقلوها في الإسعاف وهم ماشيين شموا واحد سياط شافوا دخان جاي منين العجلات تهترقع ولا حاجه نزلوا دوروا مفيش مشوا تاني مره واثنين وثلاثه تتبعوا اثر الدخان فتحوا الباب وجدوا الجثه متفحمه سوداء تحب تموت ازاي تحب تموت زي ما فلان مات وهو يرى امامه ويقول ويبتسم لمثل هذا فليعمل العاملون ولا تحب تموت زي اللي مات ده قصص لولا بس مش عاوز اطول عليكم قلت لك زي اللي مات وهو على فراشه اخذ يدافع شيء ويقول انا في النار انا في النار تحب تموت ازاي اختار لنفسك اختر لنفسك كيف تموت يوم الاثنين الماضي الاثنين الماضي كنت في محاضرة في بلدة من بلاد محافظة الغربية وبعد المحاضرة قالوا لي تعالى زور بيت الحاجة فلانة رحت ابنها قال لي احنا مغسلينها ومكفنينها وهي سادة فأخ قال لي أنا أقول لك ليه هذه المرأة لما بلغت الستين تركت الدنيا وأمسكت كتاب الله جل وعلا كانت تختمه كل يومين تختم القرآن كل يومين يقول ووالله كانت تبيع أراضيها وتأخذ المال وتنادي على القائمين على الدعوة في البلاد دون أن يعرف ابنها الأخ يقول لي والله إلى الآن لا يعرف ابنها أن الدعوة في البلدة كلها قائمة على أموال هذه المرأة يقول آخر مرة ألف ريال في جيبهم من لسه مديهم لي قبل ما تموت بلحظات صلاة الضحى سجدت ماتت وهي سجدة خلاص وقفت على كده غسلوها وكفنوها ودخلوها القبر وهي سجدة تحب تموت ازاي ولا تحب تموت وانت بتسمع الاغاني اختار لنفسك واذا اردت ان تختار فعليك بالاعداد عليك بالاعداد استحي ان تقابل الله جل وعلا على صورة لا ترضي الله جل وعلا اعد الان ايها الاخ الحبيب للقاء الله جل وعلا وإذا أردت أن تقابل الله بصورة طيبة فعندك عدة نقاط من آية واحدة هختم بها قول الله جل وعلا ولعلها تكون حسن الختام قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عاوز تموت ميتة حلوة كيف تموت اختار بالدعاء لأن ربنا قال إيه يثبت الله يبقى التثبيت واختيار الموت أساس من الله اختار لنفسك بأن تقول يا رب موتني وأنا شهيد يا رب موتني في أرض المعركة يا رب موتني وأنا ساجد يا رب موتني ومصحف في إيدي يا رب موتني وأنا بسبح يا رب موتني على لا إله إلا الله اختار لنفسك بالدعاء والله يستجيب لك سيدنا عمر بن الخطاب كان بدع ربنا يقول يا رب أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك قالوا له ازاي ما هو برضه يعني ده مش تعدي بالدعاء ده ولا ايه يعني عاوز شهادة وموت في بلد النبي ده أصبحت المدينة أمينة خلاص ده الجزيرة العربية كلها أهل إيمان ازاي تموت في بلد النبي شهيد قال عمر يأتي بها الله إن شاء بدع ربنا وربنا قادر فرزقه الله جل وعلا شهادة في بلد النبي ادعي ربنا باللي انت عاوزه عاوز تموت على ايه ادعي ربنا طول عمرك ان ربنا يموتك عليه كان عامر بن ثابت واحد من السلف يقول ما صليت إلا في الصف الأول منذ عقلت من يوم ما عقل في الصف الأول يقول والله ما رأيت ظهر أحد إلا الإمام في الصف الأول وكان يقول أسألك الميتة الحسنة طول عمره أسألك الميتة الحسنة فتقول بناته وما الميتة الحسنة قال أن أموت وأنا ساجد فمات وهو ساجد ادعى ربنا عاوز تموت بإيه يثبت الله الذين آمنوا استقم على الإيمان تموت كما يرضى الرحيم والرحمن استقامة من أسباب حسن الخاتمة أن تطيع الله في حياتك صلاة قيام بر طاعة من أسباب حسن الخاتمة أن تحسن الظن بالله أن تحسن الظن بالله تدعو وتحسن الظن أن الله سيميتك على ما دعوت به فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى شاب يموت والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الشيخ الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى شابا وهو يموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك أخبرت إيه قال يا رسول الله أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في امرئ في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو ونجاه الله مما يخاف أحسن الظن بالله إذا أردت أن تموت على طاعة الله ببساطة استقم على طاعة الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إذا أردت أن تموت على طاعة الله فعش على تقوى الله فتقوى الله كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اظن اشد موقف انك تموت ربنا يجعل لك مخرج ويموتك على طاعه الله ويجعل لك من امرك يسرا اذا اردت ان تموت ميته طيبه فاصدق مع الله اصدق مع الله يرزقك الله جل وعلا الميته الطيبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى مسلم من حديث سهل بن حنيف من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وهذا صحابي لا يعرف حتى يعرف اسمه روى النسائي من حديث شداد بن هاب بإسناد صححه الشيخ الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام ثم خرج مجاهدا مع النبي في سبيل الله وبين المعركة أرسل النبي إلى بعض أقاربه قطعة لحم ليأكلها ليتقوى بها على الجهاد خد قطعة اللحم راح للنبي ما هذا يا رسول الله انت بعت لي حاجة تمن الجهاد هو انا اسلمت وجاهدت عشان اديني فلوس في الدنيا لا اسألكم عليه اجرا لا اسألكم عليه مالا ما هذا يا رسول الله قال جعل جعلته لك قال يا رسول الله والله ما بايعتك يوم ما بايعتك على هذا إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك ساب اللحمة وجري جري على المعركة جاءه السهم في نحره في الموضع الذي أشار إليه فجاء الصحابة جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت فجاء النبي إليه وهو ميت فقال النبي للصحابة أهو هو هو ده اللي جري هو ده اللي أنا اللي عاوز السهم هنا أهو السهم موجود أهو هو ده اللي فعلا كان صادق قال النبي عليه السلام صدق الله فصدقه الله ثم كفنه النبي في ثوبه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم رفع النبي يده يدعو ربه جل وعلا لهذا الميت ومما ظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن قال اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا في سبيلك وأنا شهيد على ذلك يا رب أنا شهد صادق كن صادقا مع الله يصدق الله معك أنس بن النضر في الصحيحين بعد معركة بدر قال بصدق لئن شهدت مع النبي مشهدا آخر ليرن الله ما أصنع جت أحد فر الصحابة فر الأبطال وقف النبي ينادي على الصحابة والصحابة يفرون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم النبي كسرت رباعيته ووزنه يعقب وشيع أنه قد مات والصحابة هربوا قام أنس بن النضر بصدقه ونادى على الصحابة قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم انطلق وكسر جند سيفه وخلع درعه ليقابل الحس... العدو حاسرا من دون درع ليضحك الرحمن منه وأمسك سيفه بدون درع وانطلق وسط صفوف المشركين فنادى عليه سعد بن معاذ يا أنس أين تريد رايح فين ده مهلكة فقال أنس يا سعد الجنة ورب النضر أجد ريحها من دون واحد شميت ريحة الجنة بجري لها رايح أقابل ربنا في الجنة قال سعد فوالله ما استطعت أن أصنع ما صنع سعد بن معاذ العالم الذي حكم بحكم الملك ما قدرش يعمل زيه وانطلق فوجد به أكثر من ثمانين ضربة وطعنة ورمية ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسيف وكل الضربات والطعنات والرميات كانت في صدره فهمت؟ فهو لم يولي دبره طرفة عين داخل بصدره ما لفش ما خافش فلم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه بعلامة كانت في إصبعه فوقف النبي أمامه ومصاب وهو مقتول فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم اجعلنا ممن ينتظر أخيرا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إيه هو القول الثابت لا إله إلا الله بس عيش عليها تموت عليها فاكر الراجل قلت لك عليه اللي دخل المسجد ما عرفش أي حاجة قعد قدام الشيخ لقى بيقول من ضمن الكلام بتاعه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم الكلمتين اللي النبي قالهم في آخر صحيح البخاري والحديث في البخاري ومسلم عمل ايه خرج من المسجد علم ده وعلم ده وعلم بيك من الميكروباص قال للناس يا جماعة النبي يقول كذا راح البيت يا اختي النبي يقول كذا عياله احفظوا يا اولاد كلمتين غفلتين عن اللسان راح الشغل النبي يقول كذا راح الشارع علم الناس عاش على سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم ركب في عربية حصل حادث مات اللي حواليه جت سيارة الإسعاف تخلص لقت كل مات هو لسه بيموت آخر ربط مديله الممرض يخرجه يشد إيده راح ماسكه قال له استنى النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم فاضت روحه إلى السماء يبعث يوم القيامة قدام الناس يعلم كل الناس برضه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اوعى اوعى تكون من النص الثاني من الآية ويضل الله الظالمين ويفعل الله ويشاء اوعى تيجي تموت لأنك ظلمت نفسك وظلمت غيرك في الدنيا تضل عن كلمة التوحيد تضل عن الموت على الهداية تضل عن الموت عن الطاعة إن كنت ظالما أقول لك أخي الحبيب في نهاية الطريق قبل الوداع قبل الوداع بعد نهاية آخر محطة في الطريق أقول لك أحكم السفينة فإن البحر عميق واستكثر الزاد واستكثر الزاد فإن السفر طويل أحكم السفينة فإن البحر عميق واستكثر, واستكثر الزاد فإن السفر طويل وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود وأخلص العمل فإن الناقد بصير من الآن المفروض تبقى أنت مت خلاص المفروض مت كرس الطريق فكما قال النبي عليه السلام وهقول لك دي آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما روى الطبراني والبيهقي بإسناد حسنه الألباني من حديث معاذ بن جبل قال النبي له حديث طويل قال النبي له اعد اعدد نفسك من الموتى اعدد نفسك من الموتى من الآن اعدد نفسك من الموتى تصل إلى الله أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل إنه لي ذلك والقادر عليه وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وأقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قبل بس ما أقوم إن شاء الله الأسئلة بإذن الله أجيب عليها بعد الصلاة خلاص عشان بس ما نطولش على إخواننا الأسئلة أجيب عليها بعد الصلاة لكن قبل قبل ما نصلي الكلمة الأولى إن شاء الله الأحد غدا بداية أيام البيض الأحد غدا بداية أيام البيض 13 و14 و15 فنبدأ الصيام من غد بإذن الله تعالى دي أول نقطة ثاني نقطة يعني أشير, يعني يعني أشير عليه هل نعود إلى دروس التفسير ولا نجعلها مواعظ عامة تفيد الناس جميعا بما فيهم الشباب طيب طب اللي عاوز موعظة عامة يتفضل برفع يده موافقة مش هنعمل زيهم بقى قبل ما يدفعوا يقولوا موافقة خلاص اسال الله تعالى ان يتقبل منا منكم صالح الاعمال النقطه الثالثه قبل ما نقيم الصلاه بالنسبه لليوم العلمي اللي في مسجد الفردوس كل يوم اربعاء بعد المغرب بندي يوم علمي بدي فيه خمس مواد تفسير حديث بصيره وفقه وعقيده عشان اللي مزنوق ومشغول خمس مواد فيهم واحد ان شاء الله تعالى الاربعاء القادم قلت لاخوانكم امتحان على ما مضى امتحان في عشر ارباع من سوره البقره والغاية باب اليقين والتوكل من شرح رياض الصالحين ولغاية قبل المقاطعة العامة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولغاية قبل سنن الفطرة من الفقه ولغاية اسم الله السميع البصير من كتاب العقيدة إن شاء الله تعالى وبإذن الله امتحان الأربعاء القادم ما بين المغرب والعشاء ونعطي ثلاث جوائز بإذن الله تعالى للأوائل أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ونلتقي بعد العشاء لإجابة الأسئلة جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلاة الله وسلام عليكم وسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته